سادة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة بلا تشيع تحت المجهر هذه الحلقات هي يعني بعنوان حوار مع صديقي الشيعي كنا قد تناولنا الأسبوع المنصرم حلقة مع ضيفنا الكريم يعني ضيف هذه الحلقات بذات العنوان حوار مع صديقي الشيعي هذه الحلقة الثانية كنا قد تناولنا في الحلقة الماضية بعضا من الأسئلة انتهينا على ما قيل وطرح عن ابن سبأ اليهودي مؤسس دين الشيعة فحتى أتينا بفيديوهات لكبار علمائهم ومعمميهم سود الوجوه والقلوب والعمائم بعضهم قال إنه من أوثق المصادر لدينا أن ابن سبأ هو موجود في كتبنا ومتأصل وكذلك وغير ذلك من الأقاويل والبعض الآخر قال إيش ابن سبأ هذا خرافة يعني هذا وهم هذا أهل السنة حاطين علينا يعني المهم فمش عارفين نصدق مين المهم اليوم نكمل مع ضيفنا الكريم يعني ضيف هذه الحلقات حوار مع صديقي الشيعي حوارا هادئا لا نريد منه يعني أن يصل ويعلو إلى درجة الشتائم والسباب التي تأتينا تحديدا من العراق العريق حفظ الله العراق ونصر أهل السنة على هؤلاء الجرذان أو على هذه الجرذان التي خرجت من جحورها فما كان منها إلا أن ذبحت إخواننا وهتكت أعراض نسائنا في العراق أيضا نصر الشعب السوري يعني أهل الشام الأبطال مشاهدينا الكرام اسمحوا لي أن أرحب في بداية هذه الحلقة بضيف ضيفكم الكريم فضل الشيخ حازم طه إسماعيل عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحبي والآل نرحب بيك شيخ حازم يا أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك كنا شيخ حازم توقفنا في نهاية الحلقة الماضية على ما تذكر حول ابن سبا يعني نكمل ماذا لديك عنه ثم ندخل في موضوع أو باقي الأسئلة التي نطرحها على الشيعة في هذه الحوارات بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد طبعا احنا تكلمنا ذكرنا انه اكثر من مصدر لا سيما في رجال الكشي وده من اهم كتب الرجال عند الشيعة انه شخصية عبد الله بن سبأ هي شخصية صحيحة وموجودة واثبتنا من كتب الشيعة ان هذه الشخصية موجودة نعم حتى محقق كتاب رجال الكشي احمد الحسيني في بداية الكتاب يقول انه لم يتناول احد من علمائنا الكلام عن عبد الله بن سبأ الا وقال انه رجع بعد ذلك الى الكتب والزندقة آه.
يعني هو بيؤصل ان كل علمائنا عايز يقول ان كل علمائنا لما بيتناولوا عبد الله أجمعوا على ذلك بيقولوا ان هو ارتد بعد ذلك خلاص احنا متفقين مفيش مشكلة لكن هو الذي اصل اصول هذا الدين مم.
احنا متفقين على اثبات هذه الشخصية تمام فعبد الله بن سبأ شخصية موجودة عندهم لم ينكرها الا بعض المتأخرين مم.
كل كتب المتقدمين من الشيعة وكتب حتى الشعراء وكتب الادب والكلام ده اثبتت وجود شخصية عبد الله بن سبأ نعم لكن في تساؤلات كثيرة جدا تطرح طيب احنا اتفقنا الان ان هذه الشخصية موجودة مم.
وان هذا الرجل ادعى الالوهية من كتب الشيعة يعني من كتب اتفقنا من الشيعة.
كتب الشيعة لأنهم قالوا إن السنة لفقوا علينا لا من كتب الشيعة أنا اتفقنا معهم من كتب الشيعة في روايات آه، أستاذ محمد في منتهى الخطورة يعني في رجال الكشي رواية آه، آه، يسندها الكشي إلى محمد الباقر مم.
بيتكلم فيها عن عبد الله بن سبأ صراحة يقول أن عبد الله بن سبأ ادعى النبوة مم.
وقال في أمير المؤمنين أنه الله نعم تعالى الله عن ذلك فأرسل إليه أمير المؤمنين ويعني وعاتبه فأكد أنه قال أنت أنت لقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله وأنني نبي ده كلام عبد الله بن سبأ اللي اللي مثبت في كتاب رجال الكشي مم.
فعلي بن أبي طالب قال له ويلك لقد سخر الشيطان منك آه، ارجع وتب فكلافك أمك فأبى أن يتوب فحبسه علي بن أبي طالب كل ده في رواية الكشي نعم فحبسه ثلاثة أيام فأبى فأحرقه بالنار وبين قوسين ده أنا بنقل لحضرتك نص كتاب رجال الكشي مم.
بين قوسين بيعلق الكشي يقول قلت والصواب أنه نفاه إلى المدائن وإنما حرق بعض أتباعه مم.
طيب هنا في أسئلة كتيرة جدا لازم نطرحها يعني أنا عايز أتخيل ال- ال- المسألة وصديقي الشيعي لازم يستوعب الآن نما إلى علم أمير المؤمنين أن هناك عبد الله بن سبأ رجل يدعي أن علي بن أبي طالب إله وهو وأنه نبي.
نبي مم.
والحوار الآن علي بن أبي طالب آه، ق- جاء إليه عبد الله بن سبأ ودار الحوار بينهم وتأكد علي بن أبي طالب أنه آه، عبد الله بن سبأ يدعي فيه الألوهية مم.
السؤال الآن يعني لابد أن احنا نطرح أسئلة مم.
وأثبتت كتب الشيعة أنه علي بن أبي طالب قتل أو حرق بعض السبائيين ولم يحرق عبد الله بن سبأ عبد الله بن سبأ تحديدا طيب لازم نسأل سؤال بقى في المسألة دي يبقى ناخد السؤال الأول نا- ناخد السؤال طيب الأول.
هل قتل الإمام علي بن سبأ لا، السؤال يعني هل أخطأ؟
أو نقول هل أخطأ؟
ما أنا فاهم آه، آه، يعني السؤال اللي بيطرح للشيعة تفصيل هذا السؤال أو ال- يعني آه، آه، ما يوجه إلى عامة الشيعة هل أخطاء علي بن أبي طالب حين عفى عن ابن سبأ رغم ادعائه ألوهية علي طيب السؤال ده لازم لازم بمنتهى الهدوء علي بن أبي طالب ثبت في كتب الشيعة انه عفى عن عبد الله بن سبأ مم.
احرق بعض ال- أصحابه.
السبعيين لكنه ترك رأس النفاق السبعين دول لو خدناهم الاقيهم هم العلويين دلوقتي او نصيرية في سوريا تق- تقريبا اه هم آه.
مم.
فدلوقتي هل اخطأ الامام المعصوم ما قالوا على بشار اله وابوه كان اله مم.
ما هو خلاص بشار اله و- و- لا، لا.
وحافظ المقبور اله على اساس ان هم ايه بيمثلوا الامام علي والامام علي اله يعني ده ده بعضهم بيقدس عبد الرحمن بن ملجم اه اللي قتل ابن ابي طالب وبيتردوا عنه آه، يروا ان هو خلص ال- اللاهوت من الناسوت فيعني آه.
حاجه عجيبه جدا آه.
والله يعني حللهم الاشكال طلع الاله يعني مم.
آه، في هل اخطا السؤال ولازم الشيعي يفهمه خلاص احنا اثبتنا شخصيه عبد الله بن سبأ ورجل ادعى الالوهيه في علي من كتبهم وقال انا نبي مم.
وبعدين لو رجعنا الى التاريخ يعني او الى إلى الاحداث قبل ولايه علي بن ابي طالب الصحابه كلهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلوا بنبوءه الاسود العنسي مم.
في في اواخر حياه النبي ادعى النبوءه الاسود العنسي في اليمن فقتله الصحابه وبعد كده في مسيلمه ادعى النبوه مم.
قتله سيدنا ابو بكر الصديق يعني في جيش ابو بكر الصديق مم.
وقال وحتى مانع الزكاه وقال سيدنا ابو بكر والله لاقاتلنهم ولو لو ولو منعوا عقال بعير.
قال بعير مم.
علي بن ابي طالب الامام حيدر الكراع جاء واحد ادعى الالوهيه فيه وادعى انه نبي وانه بيوحى اليه ومع ذلك عفى عنه فالسؤال هل اخطا علي بن ابي طالب هل اخطا المعصوم حين عفى عن عبد الله بن سبأ مم.
ولا كان تصرفه صواب ولا اصاب المعصوم مم.
حل حاجه من اثنين يا اخطا يا اصاب اخطا المعصوم يبقى هدم هذا الدين كله تمام طيب اصاب المعصوم على اساس ان لا امام الا بعصمه اه تمام.
مفيش عصمه ولو ولو في الائمه الاثنى عشر مم.
او في المعصومين الاربعة عشر لو اختلت عصمة واحد انهدم الدين كله مم.
انهم كلهم مترتبين على بعض مم.
طيب لو اخطأ المعصوم خلاص هدم هذا الدين مم.
طيب هل اصاب علي بن ابي طالب حين عفى عن رجل يدعي فيه الالوهية حتى لو قالوا ان علي بن ابي طالب اصاب في هذه المسألة يهدم دينهم كله مم.
طب ليه بقى لانه اذا قلنا ان علي بن ابي طالب اصاب انه ترك عبد الله بن سبأ يبقى عندنا ثلاث احتمالات اما انه يرضى علي بن ابي طالب نفسه يرضى بادعاء الالوهية او انه كان يخشى بأس السبائية مم.
او انه كان لا ينفذ الاوامر الالهية مم.
نعيدها بقى دي تاني والثلاثه مصايب اه اذا كان اصاب يعني كان تصرفه صحيح مش مم.
غلط يبقى فيه ثلاث حاجات مم.
يا اما راضي علي بن ابي طالب بادعاء الالوهيه مم.
مبسوط ان الناس بتقول عليه اله وده معاذ الله يبقى ده طعن في علي بن ابي طالب و- وان لم يرضى فقد رضي بما قاله السبعي اه يا اما راضي بالالو بادعاء الالوهيه او كان يخشى باس السبائيه مم.
يعني السبائيين موجودين داخل جيشه وهو خايف منهم مم.
فما رد ما لا، خايف منهم امام معصوم يعلم الغيب ومع ذلك خايف مم.
برضه ده يهدم الدين كله ومات منتحر ومات منتحر مم.
او انه لا ينفذ الاوامر الالهيه طب ده امام معصوم منصب من قبل الله تبارك وتعالى كما يدعون دائما مم.
يعني وتجد علي بن ابي طالب في كل سيرته لا ينفذ اي امر شرعي ابدا ابدا يعني مثلا السيده عائشه خرجت عليه بادعائه مم.
طيب القران بيقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ورسوله.
ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع قطع ايديهم أيديهم.
وارجلهم من خلاف أو لما ينفوا من الأرض.
او ينفوا لما ظفر بالسيده عائشه ما نفذش عليها حاجه خالص يبقى حد الحرام.
فارجعها خال- سالمه الى المدينه كما وصى النبي صلى الله عليه ودي وقائع ما حدش يقدر ينكرها دي مش روايات ده حدث بالفعل ان هو ما قرب لهاش خالص وسلم بالاضافه لان الروايات عندهم تقول ان السيده عائشه وضعت السنه للنبي مم. مم.
طيب علي بن ابي طالب مش كان عارف يعني كان فين يعني لماذا لم يقم عليها الحد لما ظفر بها وبعدين حتى لما خرجت هي لو هي خرجت عشان ضد علي كان المفروض ان هي كانت متجهه الى علي للكوفه وذكرنا هذا مرارا فالمفروض ان انا خارج على الامام علي يبقى اخرج الى الشام لكي الوذ بمعاويه معاويه انما لا ده هي متجهه رضي الله عنها وارضاها الى ال- ال- الى الكوفه واخد بالك يا شيخنا فاللي رايح للكوفه ده يبقى خارج عليه ولا رايح يستقبله وي- ويقابله دي قبله يعني طيب نشوف الفيديو ده نستاذنك شوف فيديو مشاهدينا الكرام ونعود للقاء بضيفنا الكريم
أن السنن الإلهية السنن الإلهية جرت أن الإنس الله تبارك وتعالى كل نبي لازم له وصي هذا هذا ثابت يعني 124 ألف نبي 124 ألف وصي الأوصياء هم مو بالكيف احنا البارحة قلنا اللخبطة من تقرأ مو تاريخ تعرف اكو خروج عن الجادة مو اكو مو من قلنا سقيفة انتم تابعين البارحة قلنا سقيفة تعيين شورى اجماع قوة خمس مضامين صارن اذا من الخمسة لازم واحد صح واربعة اذا اكيدا اكو خروج عن الطريق الالهي عن السنن الالهيه فالسنن الالهيه جرت ان لكل نبي وصي قال اني جاعلك للناس قال ومن ذريتي لا ينال عهدي مو بكيفك يعني ولا بذريتك هي حصرا يعني هي حصرا بذريتك بس احنا مو كيفنا يعني ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب كمل فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون مو بالضرورة ابن النبي يكون نبي ولا ابن الرسول أو ابن الإمام يكون إمام بالنص الإلهي قال إني جاعلك خلي أعتقد هاي شوية يعني قد فيها غموض لكن خلينا ناخذ ما هو أوضح ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به هو نفسه يمن يم هارون قدر يعينه وهو نبي ليش ما قال له تعال يا أمة بني إسرائيل أنا عينت هارون خليفة عني لا لا واجعل لي وزيرا من أهلي بعدين من صدر القرار الإلهي قد أوتيت سؤلك يا موسى أصبح
يعني شفنا مشاهدينا الكرام هذا الفيديو نترك التعليق لضيفنا الكريم لكن هناك تعليق دايما بن- بناتي به في المناظرات في كلمة سواء لما تيجي تقول للشيعي المعمم يعني ذلك مثل ذلك الدجال الذي كنا نسمعه من- منذ قليل يعني هاتي آه، دليل من القرآن على إمامة علي يقول لك إيه دليل على إمامة إبراهيم يعني حينما قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يا عم أنا ما عنديش شك في إمامة إبراهيم خلاص ما أنا عارف إن إبراهيم إمام ونبي ورسول وكل الدنيا عارفة كده لكن إيه هكذا الشيعة أنا عايز دليل على إمامة علي لماذا لا يوجد في القرآن دليل مثلا يعني إني جاعلك للناس إماما يا علي عين لام ياء يعني ر- ربنا ذكر البعوضة والحمار و- والنملة في القرآن لماذا لم يذكر عين لام ياء ب- التي هي بهذا القدر الكبير وهي الإمامة تعليقك على هذا الفيديو وما تريد أن توصله المشاهد من خلاله طيب لحظة بس عايز يعني مم.
أكمل نقطة قبل ما أعلق على كلام جعفر الإبراهيمي مم.
في مسألة المرتد عند الشيعة مم.
حكمه إيه؟ المرتد في كتب الشيعة ده كلام كتبهم يعني في وسائل الشيعة الحر العاملي أبواب في حكم المرتد روايات كثيرة جدا عن موسى الكاظم سئل عن المسلم إذا تنصر قال مم.
يقتل ولا يستتاب مم.
يعني أحكام الرد عند الشيعة في منتهى الشيعة أشد من عندنا مفيش توبة مفيش آه.
حاجة اسمها إنك أنت تسيبه ثلاث أيام أو الكلام ده لحد ما يتوب مفيش.
مستتاب وغير ذلك لما نيجي نشوف نشوف هذه الروايات حتى جعفر الصادق له روايه ايضا في وسائل الشيعه يقول انه كل يعني من خرج على الاسلام والكلام ده يقتل ولا يستتاب وليس له توبه وتبين منه امراته ويقسم وتقسم امواله على اولاده نعم.
كلام ما فيش توبه لما نيجي نشوف هذه الروايات مع فعل علي بن ابي طالب مع عبد الله بن سبأ نجد تناقض طب مع علي بن ده علي بن ابي طالب اللي كده ما ارتدش ده ده ادعى فيه الالوهيه وادعى انه نبي يعني كان هنا اخطا المعصوم دي المسألة الأولانية اللي احنا عايزين نقولها إن أحكام الردة في كتب الفقه عند الشيعة في منتهى الشدة لكن الإمام المعصوم اللي هو علي بن أبي طالب لا ينفذ أي أوامر شرعية نعم.
طب أنا كيف أثق في إمام المفترض إن هو ينصب إن هو منصب من قبل خالق يعني أنا لا أتخيل احنا إن- فقط بنرد عليهم حتى آه.
لا يحسبوا طبعاً، انك طبعاً.
تواجب الامام علي رضي الله عنه طبعاً، وارضاه طبعاً.
فهو طبعاً.
كالامام عمر والامام ابو بكر والامام طبعاً.
عثمان سواء طبعا احنا احنا بن- بن- بنحاول بس الحوار انا اثق يعني كيف اثق في امام لما اجي اطابق كلامه الأوامر اصحابه الشرعية- يقولون عنه انه لم ينفذ امرا امرا شرعيا شرعيا آه.
القر... يعارض القران احكام الرد حتى في في قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ما بينفذهاش مم.
طب انا اثق في هذا الامام ازاي على اعتبار انه يعني- لم يقتل علي بن سبأ اليهودي الذي الذي ادعى الالوهيه له والنبوه لنفسه الكشي قال هذا الكلام صراحة بين قوسين قلت والصواب أنه نفاه إلى المدائن وهذا الكلام أكده أنه بخفي في فرق الشيعة أنه نفي إلى المدائن وبعد كده قالوا أنه لما استشهد علي بن أبي طالب آه، أبلغه عبد الله بن سبأ فقال لمن حضر إليه والله لو جئتنا برأسه خربة آه، وأش- وقمت عليها سبعين شاهدا ما قلنا بموته يبقى أن علي بن أبي طالب ما ماتش برضه هيرجع ويسوق ال- العرب العرب.
بعصاها.
مم.
لو رجعنا بقى نعلق على كلام جعفر الفيديو إبراهيم.
ده، آه.
ال- طبعا عبد الله بن سبأ ده رجل يهودي مم.
وقلنا مسألة الطابور الخامس والكلام ده وضع بعض العقائد داخل دين الشيعة مم.
دي من أهم العقائد اللي وضعها عبد الله بن سبأ إن كل نبي له وصيه له وصي مم.
احنا سمعنا الكلام يعني الكلام اللي بيقول جعفر بن أبي طالب 124 الف نبي ب 124.
يبقى إذن في 124 الف وصي في ال- في القاعدة الشرعية والقانونية مم.
القاعدة الشرعية والقانونية بتقول أن الدليل متى تطرق إليه الشك او الاحتمال احتمال سقط بطل به الاستدلال تمام.
ما ينفعش استدل مم.
بيه طالما انه في شك آه.
طيب احنا قلنا لا يكون دليلا يستشهد به في ذاته لانه لا.
يحتاج الى دليل اخر دليل الى أو قواعد.
معاونه الى مسانده طب انت الان جعفر ابراهيمي قال في بدايه الفيديو 124 الف نبي ب 124 الف واصي مم.
طيب ال 124 الف دول احنا هناخد منهم واحد نتفق نحن وهم عليه مم.
اللي هو سيدنا لوط نعم وه- وده تحدي الى علماء الشيعه من الان الى قيام الساعه مم.
سيدنا لوط من وصي سيدنا لوط لا يمكن يجيب وصيه سيدنا لوط مم.
لان سيدنا لوط خرج من قرى سدوم ومعاه بناته الاثنين مم.
مفيش مفيش هيجيب وصي منين بالظبط.
بالاضافه لانه ما- لا يصح ان يقول إن طبعا الشيعه اهله مخاريق يعني ممكن يقولوا ان ايه ده سيدنا لوط راح اتجوز في قبيله تانية وعمل وجاب له وصي تاني مثلا اي فيلم لا، هندي معلش كان كل نبي يبعث في قومه خاصة النبي صلى الله عليه وسلم بس هو اللي كان بعث للعالمين يعني سيدنا لوط لقرى سدوم بس ما ينفعش يبقى نبي لمكان تاني والدليل ان الانبياء كانوا بيجتمعوا حتى في الاوقات والكلام ده فسيدنا لوط امام علماء الشيعة امام الخامنئي امام احمد نجاب من الان الى قيام الساعة ياتي لنا بوصيه سيدنا لوط تطبيقا للقاعده الذين وضعوهم بانفسهم اذا عجزوا اذا القاعدة دي هو- هو باطله طبعا احنا عندنا احنا كاهل سنه هذه لا صح لا صح اصلا اصلا مساله الوصيه مرفوضه سلفا يعني والله لاحظت الكلام اللي هو بيقوله يعني حاجة تخبط غير عادي يقولون ان القياس ليس من مصادر استدلالهم وهم اكثر اهل الارض استخداما للقياس يعني هو بيلمح ان هارون وهارون وصي هارون لم يكن وصي سيدنا هارون كان نبي مم.
وبعدين انت بتقيس بتقيس اللي انت بتعمله ده انت بتحاول انك انت تقيس الامور وانتم عندكم والقياس عنده قياس.
باطل عندهم لا, باطل لا يعتد لا يعتد به في العقائد طيب ننتقل الى مشاهدينا الكرام الى الامام عمر بن الخطاب الذي تزوج آه، يعني ستنا ام كلثوم بنت الامام علي بن ابي طالب هم مش عارفين يتخلصوا من هذه المساله يعني في الاخر قالوا لك لا هو يعني آه، آه، حديث بيقول الامام جعفر الصادق ذلك فرج غصبناه برضه لما يجي حتى يرد بيطعن في ال البيت وفي المقابل يقول لك لا ده ما كانتش ام كلثوم ده كانت جنيه من اليمن واسمها مش عارف ايه والامور دي طب السؤال من اي طينة كان زيد الاكبر ورقية ولد عمر بن الخطاب من ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب ده السؤال الثاني وكذلك جعفر ابن علي اللي هو عم المهدي اتفضل يا شيخ.
طبعا احنا واحنا بنتكلم عن العقائد اللي اصلها عبد الله بن سبأ في دين ال- الاماميه احنا زي ما قلنا مساله الوصي مم.
طبعا العقائد اللي عند اليهود زي مساله العنصريه او الطبقيه اللي هي مساله الطين او زي ما انا بقول دين عائلي طبعا.
يعني هم خدوا زي- نفس اليهود اليهود يقول لك لا الحكم لا يكون الا في ال داود هكذا الشيعة قالوا الحكم لا يكون الا في ال محمد في آل محمد ده دين عائلي خلاص مم.
فمن ضمن العقائد طبعا زي مساله المخلص والبداء والكلام ده لكن مساله الطينه ال- اليهود عندهم مساله العنصريه والطبقيه ويروا ان العرب دول امميون ودرجه ثانيه وهكذا كل علماء الشيعه او الشيء دين الشيعه غيم زي ما آه، يسمون نقلوا هذه المسائل وعندهم روايات ان الشيعي من طينه اعلى من طينه السني مم.
وانه الشيعه من طينه الانبياء اتصل علي واحد من ثلاث اربع ايام قال لك احنا نمره واحد في العراق احنا درجه اولى الطينه الاعلى الطينة طب الأعلى.
احنا احنا سنسلم من باب الحوار الهادئ العلمي سنسلم ب- ب- بصحه هذا بكلامه، الكلام.
نعم.
مفيش مشكله انتم من طينه اعلى انتم ابناء الله واحباؤه طيب، مفيش ولا مشكلة.
يدخل الجنه الا من كان شيعيا يلا طيب موافقين عندنا في اشكاليات في التاريخ مم.
ومحدش بيقدر يعمل لها حاجه زي مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه تزوج من من ام أم كلثوم كلثوم.
بنت علي بن ابي طالب مم.
وانجب منها زيد الاكبر ورقيه طب دول من انهي طينه من طينه السني ولا من طينه الشيعه ولا من طينه ام كلثوم من بنت طينة آه، الامام يعني هل هم من طينة من طينة عمر بن الخطاب خلطوهم ازاي آه، بقى دول من انهي طينة عايزين آه.
نعرف سؤال مهم جدا والله جدا الحقيقة.
والله لانه هيقول آه.
فيه ايه ده ده ده, ده ابوه عمر بن الخطاب آه.
وامه ام كلثوم مم.
فيلجأوا لمسألة إنكار آه، ال- الزواج أصلا وطبعا دي مسائل عجيبة جدا يعني هقول لحضرتك إنه الشيعة أسسوا فقه على مسألة أحكام فقهية على مسألة زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم مم.
فتجد في كتاب مثلا من لا يحضره الفقيه باب ال- ال- الباب في من يح- باب وعدة المتوفي عنها زوجها مم.
صدوق عامل باب اسمه باب عدة المتوفى عنها زوجها فبيستشهد برواية بيقول انه المرأة اذا توفى عنها زوجها تقضي عدتها في في بيتها في بيت الزوج ولا ممكن تروح اي مكان تاني فبيستشهد برواية انه لما مات عمر بن الخطاب علي بن ابي طالب ذهب الى بيت عمر بن الخطاب واخذ ام كلثوم ابنته خدها لبيته لبيت علي يعني بيؤكد ان حصل بالفعل زواج فبيستشهد انه ممكن المرأة تعتد في بيت ابوها كما فعل علي بن ابي طالب مع ابنته ام كلثوم لما مات عنها عمر بن الخطاب. مم.
كذلك في كتاب التهذيب للطوسي باب باب ميراث ال- ال- ال- الهدمة والغرقة مم.
آه، ذكر الطوسي ده دي اصول الحديث عندهم ذكر آه.
الطوسي يعني حط الباب كله في مسألة الميراث ل- في حالة لو ال- لو واحد غرق أو اعتدى عليه المبنى. آه.
فبيقول رواية بذكر رواية انه زيد الاكبر مم.
ابن ام كلثوم من عمر بن الخطاب مات هو وام كلثوم في نفس الساعة يعني مات مات زيد الاكبر آه، ابن ام كلثوم من عمر بن الخطاب وامه ام كلثوم في نفس الساعة مم.
فلم يعلم من فيهم مات قبل الثاني اسبق من التالي بالفعل فما عرفوش كان يورثوا.
مريضا حتى كان مريضا زيد وت- فما عرفوش فالشيعة ما- فيعني حسب الرواية ما عرفوش ورثوا مين من مين ما عرفوش مين مات الأول فيرثه يعني هل زيد مات قبل أمه فيبقى أم- أمه هي اللي ترث فيه مم.
ولا هي ماتت الأول وبعدين هو مات بعدها يبقى هو اللي يرث فيها مم.
فأسسوا أحكام فقهية على مسألة زواج عمر بن الخطاب عايشين من في أم عوالم افتراضيه يا شيخ كلثوم. آه، حازم فدي دي مسألة الطيرة من ضمنها برضه مسألة جعفر آه، آه، بن علي ابن علي ابن علي قالوا الهادي عليه سكير وقالوا عليه خمار آه، طب طب أنا عايز آه.
أسأل سؤال ليه ما عم المهدي خلي ليه, بالك.
ليه ما قالوش عليه كافر؟
ما اعرفش هو يلف ويدور لأن دي دي ورطات للشيعة ما يعرفش يتصرف فيها مم.
هيكفر واحد من ده قلب في كتب الشيعة يقولوا يقولوا الكذاب مم.
الفاجر لا ده راجل انكر الامامه مم.
ده انكر الامام الاثنى عشر قال ده مش موجود خالص يعني احنا نفهم ان الشيعه دلوقتي هيحسنوا العلاقات شويه يقولوا ايه كفايه 11 امام بس مثلاً.
هيتنازلوا عن 12 مم.
ولا القاعده بتتغير لما يجي فيها اهل البيت لانه في كوارث كوارث ايه ان لا يعقل ان كسرى انوشروان يخرج من النار وجعفر حفيد علي بن ابي طالب يدخل يدخل النار النار طب نعمل ايه بقى في الح- في القصه دي يعني لا يستقيم عقلا وفكرا يعني طيب يقولوا الكذاب الفاجر آه، اقل من راي لا انا عايز اعرف ده انكر الامام ال 12 حكمه وفي ايه الاخر تابع بالميمون اه طبعا آه.
ده جعفر ده في قصه هقول لحضرتك في شخصيه في التاريخ دائما يقولوا المراه التي تزوجت من صحابيات تزوجت خليفتين مم.
وهاجرت الهجرتين السيده اسماء بنت عميس نعم السيده اسماء بنت عميس كانت لوحدها زوجة سيدنا ابو بكر تهدم الإمام أبو تهدم بكر.
دين الشيعه كله السيده أي.
اسماء لوحدها تزوجت جعفر بن ابي طالب مم.
ومات عنها جعفر سنه 8 من الهجره في اوائل سنه 8 من الهجره في غزوه مؤته مم.
وبعده تزوجت من مين ابو بكر الصديق نعم طيب انا عايز اسال يعني السيده اسماء دي مسلمه مؤمنه مواليه ولا لا اه طيب تزوجت سيدنا ابو بكر بعد ثم سنة- علي بعد كده وبعد سنه 13 يعني فضلت مع سيدنا ابو بكر مم.
خمس سنوات لم تنكر عليه مساله الخلافه مم.
ولم ترى انه مغتصبا للامامه ولا غيره مم.
هل كانت مؤمنه السيده اسماء ولا كانت كافره وطبعا تزوجت علي بن ابي طالب وانجبت منه يحيى وعون ومحمد الاصغر مم.
فقصه السيده اسماء لوحدها حكمها ايه يا اسماء انت قلتم عندكم انتوا تصرفوها فين انتوا قلتوا ان الناس كلها آه.
ارتدت كل الناس ارتدت وعلى فكره الشيعه في منتهى العجب دايما عندهم اكيد لابد انها ارتدت لانها تزوجت كبير المرتدين ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يعني السيده اسماء اخر كلام السيده اسماء دي في سنه 11 مم.
هي اللي تولت غسل السيده فاطمه يعني هي اللي غسلت نعم.
السيده فاطمه وهي اللي عملت لها حتى النعش وكان اول نعش في الاسلام مم.
هل من ال- من العقل ان ناصبيه تتولى تغسيل السيده فاطمه, فاطمة. آه.
وبعدين ويوافق الامام علي الامام آه.
آه، اخر كلام هي من ان طينه بقى السيده اسماء برضه تزوج... تزوجت ابو بكر الصديق وبعده بعد ما مات وانجبت منه مم.
وبعدين ما فيش حاجه ما فيش واحد من عق... من علماء الشيعه الجهابذه يقول لك اصله يجوز ان المراه المسلمه تتزوج من كافر لا ده مش عندنا الكلام ده احنا عندنا ولا تنكحوا المشركين حتى, حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير, من مشرك ولو اعجبك أعجبكم.
ولو اعجبكم يبقى احنا عند المسلمين ما فيش حاجه اسمها مسلمه تتجوز واحد كافر مم.
يبقى السيده اسماء لما تزوجت ابو بكر الصديق كانت على يقين انه مؤمن مم.
تزوجته وفضلت معاه في فتره الخلافه وكان علي يثق بايمانها بدليل ان تزوجها بعد الامام ابو تزوجها بكر بعد ذلك يعني م- سيبنا بقى من من كانت مسلمه ولا- لا ده الامام نفسه تزوجها فكيف يتزوج من اغتصب زوجها منه الخلافة وهدم الدين ويعني كان يعني أول من كفر وأول من خرج يعني إيه المنطق ده فمساله عقيده الطينه طب نرجع لموضوعنا يبقى إذا أنت عايز تقول الصينة بتاع زيد الأكبر ورقية ولد عمر بن الخطاب من أم من كلثوم السيدة أم علي بن كلثوم أبي بنت طالب.
علي من أي طينة من من طين السني طينة ولا من طين الشيعة؟
والشيعة دي السؤال الثاني عن جعفر نوضحه السؤال ان احنا بنتكلم عن جعفر ال- ال- جعفر الكذاب كما يقولون او هم جعفر- بيسموه كده يعني بيسموه جعفر رضي الله عنه وارضاه لانه انكر ولاده المهدي الامام مم.
الثاني عشر السؤال من اي طينه احنا هنتمسك يعني انا كسني يا اخي ايها يا علماء الشيعه عاملونا زي ما تعاملوا جعفر الكذاب مم.
قولوا ان السنه كذابين ما تكفروناش آه.
مش كده برضو احنا, احنا قولوا أي أقوال انا على يقين هو بيقول عليك انك مسلم بس هو آه.
قصده مسلم منافق يعني زي عبد الله بن ابي بن او سلول مسلم الدنيا كافر الاخره كما او او يقولون.
مسلم الدنيا كيف الاخيره بالظبط نحن نحن على يقين ان كان في 11 واحد من اهل البيت مم.
وكانوا ما كانوش كلهم علماء يعني الاخرانيين الحسن العسكري ما كانش له علم يذكر اصلا مم.
ده هم افتروا عليه وحتى الامام وكانوا جعفر يعني رضي الله عنه وارضاه ما سطروه عنه من فقه لا علاقه له به ب- لا علاقه له لكن آه.
احنا بننكم ال 12 ده ما اتولدش اصلا عاملونا زي ما اتعاملوا جعفر الكذاب مم.
جعفر ده يعني من اي طينه اخر مم.
يعني اللي, اللي يؤمن ب 11 امام ويمكن ال 12 من اي طينه من طينه السني ولا من طينه الشيعي عايزين ردود وبعدين ما تقوليش على واحد انكر امام انه كذاب لا ده مش كذاب ده انا عايز تصريح كده بالحوزه يطلع ان جعفر الكافر اه يقدر يعملها وعندهم فقه ده ه- هيقدر ويقول يقول لك إن ولو ابن انكر الحسين- الواحد منهم اه فهو مخلد في النار هيطلعوا روايات بكره انه تاب وانه تاب بعد ما مات وبعد ما مات يعني هو الامامه كالنبوه مم.
ومن جحد ال- الائمه جحد الانبياء ومن جحد امام واحد امام كجحد واحد الأئمة كان كلهم.
كافر طبعا.
فمن جحد آه، من- حتى في الخوء سطرها في كتابه وده من العجب طب انتوا عندكم نصيريه في في الجماعه النصيريه في دول سوريا بعضهم عنده سبعه وبعضهم بيعبد علي بن ابي طالب مم.
بتتعاونوا معاهم ليه ما هم كفار انتوا مش هتكفروهم هو فعلا كفار على رواية ال- الشيعة آه.
الخميني له فتوى صريحة في تكفير النصيرية العلويين في سوريا لكن هو يمكن الخامنئي ايه الخامنئي ايه مم.
لما سئل عن العلي الالهيه في جوبه الاستفتاء قال طالما طالما ان هم مش ما بيدعوش انه علي بن ابي طالب شريك لله لا يكفره مم.
حاجه حلوه جدا يعني.
طب ناخد السؤال الثالث مم.
آه، السؤال الثالث مشاهدينا الكرام هل كان زيد بن علي إمام صدق أم إمام ضلال
يعني قبل ما بقى- قبل ما نخش على السؤال ده عايزين بقى نتكلم ننتقل احنا اتكلمنا عن تاسيس عبد الله بن سبأ لدين الشيعه نتكلم بقى عن المراحل التي مر بها التشيع تمام هنقسمه مثلا لمرحلتين عشان برضو الناس ما تتوهش يعني مم.
المرحله الاولانيه هنقول مرحله التشيع كفرقه دينيه وفكره سياسيه مم.
دي المرحله الاولى تشيع كفرقه دينيه وفكرة وفكره سياسية سياسيه والمرحله الثانيه مرحله الدويلي- الدويلات يبقى بدأ- كده المختار ابن أبي عبيد الله الثقفي آه طبعا في القصة يعني ال- ال- الشيعة عندهم دايما اي ح- اي حادثة من الحوادث العظيمة دايما بيرتد الناس بعدها على طول مم.
يعني اي حادثة عظيمة يرتد الناس بعدها يعني يعني يمكن ايران لو دخلت حرب بكرة ولا حاجة يرتد الناس بعدها على طول على طول على طول فهم بعد وفاة النبي ارتد المسلمين كلهم مم.
بعد استشهاد الحسين ارتد المسلمين كلهم مم.
يعني عندهم الروايات بتؤكد انه بعد استشهاد الحسين اه، ارتد الناس كلهم الا ثلاثة مم.
ابو خالد الكابولي وجبير بن مطعم او محمد بن جبير بن مطعم مم.
ويحيى بن ام الطويل مم.
ثلاثة دول بس هم اللي بقوا شيعة كل المسلمين وكل الناس ارتدت فهم دايما كده يعني مم.
المختار بن ابي عبيد الثقفي طبعا الحادثه كربلاء حادثه اللي كانت في سنه 61 من الهجره طبعا دي مم.
فاجعه للمسلمين جميعا باستشهاد آه، ابي عبد الله الحسيني دي ما فيش فيها كلام مم.
بعد استشهاد الحسين في سنة 61 من الهجرة اجتمع الشيعة في الكوفة وحسوا بالذنب احنا تخلينا عن الحسين وبعضنا شارك في قتل الحسين فعملوا جيش سموه جيش التوابين جيش التوابين ده رجعوا فيه إلى خمسة من مم.
رؤوس التشيع في الكوفة في هذا الوقت كان على رأسهم سليمان ابن صرد الخزاعي ده كان أول واحد والمسيب ابن نجية آه، الفزاري مم.
وعبد الله بن وائل التيمي مم.
وعبد الله بن سعد آه، الأزدي مم.
ورفاعة ابن شداد البجلي مم.
الخمسة دول كانوا رؤوس الشيعة في الكوفة في هذا الوقت تمام.
عملوا جيش وسموه جيش التوابين بعد مقتل حسين توابين من أو إيه؟
بعد أن قتلوا هم الحسين توابين من إيه؟
والجيش ده دليل على انهم قتلت حسين أيوة.
اللي هم ايه جيش التوابين الذين تابوا عايزين يكفروا عن الذنب عن الذنب بالظبط فالمهم انه في سنة 65 حاربوا آه، عبيد الله بن زياد لكن عبيد الله بن زياد انتصر عليهم وقتلهم مم.
ننتقل بقى لشخصية المختار ابن ابي عبيد الثقفي شخصية وصولية من الطراز الاول مم.
ومتقلب وبيلعب على كل الحبال يعني لما تشوف حتى تاريخه تجده مت... يعني بيتصور باكثر من صورة ادعى نبوه اه ده في دي اخر مرحله عنده انه في الاخر آه.
بقى لما ذهب اتجنن.
أو- آه، فخلاص ادعى النبوه وان مم.
الوحي بينزل عليه في المرحله الاولانيه مرحله يعني مرحله ظهور المختار والغريب ان المختار ده سبحان الله يعني مم.
عندنا في مصر دايما يقولوا يخلق من ظهر العالم فاسد فاز ابوه كان آه، ابو عبيد آه، ابن مسعود الثقفي فاتح من من فاتحين ال- ل- لبلاد لبلاد المسلمين.
فارس آه.
بلاد فارس واستشهد ابو عبيد اللي هو ابوه مم.
في موقعة الجسر في موقعة الجسر لكن ابنه كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ثقيف كاذب ومبير مم.
فالكاذب هو المختار والمبير اللي هو الحجاج مم. طب ناخد فيديو عن عن عن مختار بن ابي عبيد الله الثقفي نشوفه مع حضراتكم ونعود لقاء ضيفنا الكريم
سماحتكم تفضلتوا بالمحاضرة أن بس ذول الثلاثة في بعد الإمام زين العابدين يعني ذول الثلاثة فكان ذاك الوقت زيد بن علي كان مختار كان كانوا يعني قسم من الأصحاب كانوا موجودين دول شنو كان دورهم يعني
يعني هي الرواية تقول أنه ارتد الناس بعد الحسين عليه السلام إلا ثلاثة أبو خالد الكابولي ويحيى بن أم الطويل وجبير بن مطعم أو محمد بن جبير بن مطعم ثم إن الناس بعد عرفوا وكثروا أو لحقوا وكثروا لاحظتم فإذا قلنا بأن المختار مثلا كأحدهم كان بالفعل صالحا كما يقوله البعض مثلا فيمكن أن نقول إنه ممن لحق فيما بعد يعني ليس شرطا أن يكون في بدو إمامة السجاد عليه السلام عارفا بهذا الأمر أي بهذا الحق لا يكون بعد ذلك مثلا قد عرف بالحق هذا إن قلنا إن المختار بالفعل رجل صالح لأن الروايات في شأنه متضاربة كما أنه لدينا روايات ظاهرها مدحه كقوله عليه السلام رحم الله المختار عندنا أيضا روايات أخرى ظاهرها ذمه وإحداها أن رجلا يأتي إلى الإمام الصادق عليه السلام فيسأله أين هو المختار الآن في الجنة أم في النار فيقول في النار فيسأل الإمام عليه السلام وكيف ذلك ألم يكن ممن اقتص من أعدائكم وطلب بتاراتكم وما أشبه أو بهذا المضمون فيقول بلى ولكن كان في قلبه شيء من محبة أبي بكر وعمر فأكبه الله على منخره في النار والله لو أن جبرائيل وميكائيل كان في قلبيهما ذرة من محبتهما لأكبهما الله على منخريهما في النار الرواية صحيحة يعني يعني شوفوا شوفوا الحقد بتاع الشيعة يعني يعني كب في على وجه في النار رغم انه عمل جيش التوابين وطالب بثأر الامام كما قال وغير ذلك لكن كان في قلبي شيء من محبة لأبي بكر وعمر فكب على وجهه في النار تعليقك يا شيخ انا يعني قبل ما اعلق انا بس عشان برضو الناس ما تسرحش مننا احنا بنقول احنا قسمنا مرحله التشيع مرحلتين مرحلتين مرحله الفرقه الدينيه او الفكره السياسيه ومرحله الدول مم.
مرحله الفرقه الدينيه هنقسمها لثلاث بنود البند الاول الاحداث بعد كربلاء اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي البند الثاني اللي هو سنه سنه 121 او 122 من الهجره اللي هي استشهاد زيد بن علي مم.
البند الثالث اواخر عهد جعفر الصادق مم.
فاحنا دلوقتي لسه بنتكلم في مساله الحدث بعد كربلاء تمام طبعا احنا هنستشهد بكلام ياسر الحبيب وهو بيتكلم عن روايات اللي تخص الروايه الاخرانيه المختارة.
دي ما حدش من علماء الشيعه يقدر يقول انها تقيه تقيه ازاي الروايه بتتكلم ان ده دخل النار لانه يحب ابا بكر وعمر مش مثلا بيحبهم ده في في قلبي قلبه- شيء من محبة يا ابو اذا الروايه صحيحه لان امتى الروايه تكون تقيه عند الشيعه لو وافقت اهل السنه في شيء او ظهر منها الترضي عن الصحابه مم.
كده على طول تبقى تقيه مم.
يعني اقصد ان الروايه اللي ذكرها يعني دلوقتي- شيخ الازهر بتاعنا اخطا لما طلب من وزير الخارجيه الايراني لما كان بيزور مصر منذ يومين آه، لما قال له آه، بطلوا اصدروا فتوى بعدم سب ابو بكر الصحابه مم. آه طبعا انا المساله مش عندي مش مش مش ليست عندي سب الصحابه سب الصحابه يعني اه من العقائد من, من الامور التي ينبغي ان ندافع لكن ليست من العقائد هم هدموا الدين كله يعني دي ليست هي المساله يعني فدلوقتي ال- الروايه الاخرانيه دي عشان الناس تبقى فاهمه هو بيتكلم بيقول انه خرج من النار او او كان في النار آه، لانه كان في قلبه جزء من محبه ابو بكر وعمر طيب ده اولا طيب يعني الروايه دي صحيحه يبقى كده مبدئيا انتم متفقين على انه ده جزاء سنمار كما يقال يعني المختار اللي خ- خرج ورفع رايات يا لثارات الحسين وتتبع قتله الحسين في الكوفه كان في الاخر مم.
من اهل النار طيب في روايات كثيرة جدا في ذم المختار يعني عندهم روايات انه الحسين بن علي سيأتي كالصقر يوم القيامة ويخرج آه، ال- المختار من النار مم.
وحي... وبعدين هياخده وديه الاعراف مش هيخش الجنة يعني هيخليه على وعلى الأعراف.
الاعراف رجالا يعرفون كلا بسيماهم آه. طب- يعني طب آه.
يبقى كده يبقى مبدئيا المختار عمل حاجة عشان كده انتوا دخلتوه جهنم مم.
القصة مش قصة ان هو بس يعني ايه بيحب ابو بكر وعمر لان ده هيوقعهم في اشكالات بعد كده مم.
طيب في روايات كثيره جدا يعني يعني اكتر واحد عاصر يعني ال- ال- تلون المختار عشان ما ننساش المختار في مع في عهد الحسن بن علي مم.
كان آه، يعني كان دائما ي- يهون من شأن ال- الامام الحسن مم.
حتى وصلت به الجرأة انه كان الحسن يصلي في بيصلي في يوم فسحب البساط من تحت سجادة من من, تحته.
تحت ال- الحسن بن علي وتآمر على الحسن بن علي بعد الحسن بن علي وبعد ان آلت الدولة الى بني اميه مم.
حصل حاجة بعد في سنة 64 من الهجرة لما مات يزيد ابن معاوية مات يزيد بايع المسلمون آه، ابنه معاوية بن يزيد بن معاوية مم.
لكن معاوية ده كان زاهد في مسألة الخلافة قال لا أنا يعني حسبنا أن أبي وجدي آه، ولي الخلافة زي عمر بن الخطاب لما سألوه أن هات عبد الله بن عمر.
عبد الله كفاية أن يعني قال الخطاب يحسب واحد منهم فقط عن بالضبط.
المسلمين يبقى لو هم مغتصبين ودي ممكن ناخد منها عبره يا شيخ حازم طبعا.
يبقى لو الامام عمر مغتصب ال- الخلافه كان تركها في كان أولاده تركها لابنه وكان ادعى النص هو كمان ما- لكن هم راحوا له قالوا له اوصي الى عبد الله ابن عمر قال يكفي ان يس- يسال الله من ال الخطاب رجلا واحد عن امامه الامه فين المغتصب بقى المغتصب ده يبقى هو وابنائه وابنائه يعني انا لو مكانه يعني كانت يبقى- لغايه الان المرحلة الأولانية للمختار إنه كان سيء الأدب في التعامل مع الحسن بن علي.
مم.
المرحلة الثانية بايع المسلمون ودي حاجة يمكن ناس كتير جدا ما تاخدش بالها منها.
مم.
إنه الفترة في بعد سنة 64 مين كان الخليفة المسلمين الخليفة عبد الله بن الزبير بن العوام هو اللي كان خليفة المسلمين مم.
خد كل الدول الإسلامية بايعت عبد الله بن الزبير بن العوام ما عدا الشام ومصر مم.
خرجوا عليه وكان فيهم مروان بن الحكم لكن هو اللي كان بيعين بيعين الخلفاء وكان هو اللي كان الولاة وكان هو الخليفة الشرعي بالظبط.
عبد الله بن الزبير بن العوام من سنة 64 لسنة 73 لما قتله حجاج مم.
طبعا المختار لانه راجل وصولي خلاص دلوقتي الخلافه قالت لمين لعبد الله بن لا.
الزبير بن العوام مم.
مباشره راح لعبد الله بن الزبير بن محول العوام.
اتجاهه على طول على طول رغم ان ع- ان عبد الله بن الزبير بن العوام من الاشخاص المغضوب عليها عند الشيعه مم.
لانهم يرون انه كان هو اللي بيقود الجمل جمل خ... آه، جمل آه، خالته سي- خالته أم السيده المؤمنين، السيده آه.
عائشه مم.
وانه كان يقبض عليه بن ابي طالب طب ايه رايكم في المختار لما ذهب وقاتل مع عبد الله بن الزبير بن العوام في مكه مم.
المهم بعدها بفترة لما سمع بهزيمة جيش التوابين والكلام ده خرج إلى الكوفة وخرج تمرد على آه، عبد الله بن الزبير بن العوام وبدأ يظهر منه إنه شخصية وصولية شخصية عاوز يكون له دور إن مروان إن مروان بن الحكم يستقل بمصر والشام وعبد الله بن الزبير بن العوام يكون خليفة طب ما أنا كمان آخد العراق أنا مش أقل منهم ونقل عنه إن هو قال هذا الكلام مم.
ذهب إلى الكوفة وبدأ يجمع المن بقي من جيش التوابين ورفع رايات يا لثارات الحسين وخرج على عبد الله بن الزبير بن العوام وقاتل تتبع كل من قتل الحسين في الكوفة وقتله مم.
المهم دي دي المرحلة الثانية من مر- من المرحلة واحد- الثالثة اه وبعدها ادعى انه الامام الم- ان المهدوية او ان المهدي محمد بن الحنفية مم.
خلاص يبقى ك- خلاص وعلى ولا فكرة- يقبلوا الشيعة بهذا لا يقبلوا طبعا وتأسست فرق وحضرتك قلت كلمة جميلة جدا المرة اللي فاتت قلت ان الشعراء مم.
فضاحين مم.
ففي شاعر مشهور جدا اسمه كثير عزة مم.
كثير عزة ده كان بي كان كان قصير كده وكان بيحب واحدة اسمها عزة مم.
فنسب إليها فبقى يسمى كثير عزة مم.
كان من الطائفة اللي أسسها المختار ابن أبي عبيد الثقفي طائفة الكيسانية أو المختارية مم.
فليه أبيات شعر ودي مشهورة فرقة شيعية معروفة يعني ال- اللي أسسها المختار مم.
الف... كان بيقول إيه ال... ال... كثير عزة بيقول ألا إن الأئمة من قريش أنا عايز الشيعة كلهم يركزوا في كلام كثير عزة مم.
ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء مم.
علي والثلاثة من بنيه مم.
هم الأصباط ليس بهم خفاء مم.
فصبط صبط إيمان وبر اللي هو الحسن وصبط غيبته كربلاء اللي هو الحسين وصبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء تغيب لا يرى عنا زمانا برضوى عنده عسل وماء اللي هو محمد ابن الحنفية مم.
ايه رأي الشيعة في الكيسانية ايه رأي الإمامية الاثنى عشرية في طائفة الكيسانية اللي أسسها المختار ابن أبي عبيد الثقفي مم.
دي المرحلة الرابعة للمختار ان المختار لأنه خلاص هو بقى بياخد يا لثارات الحسين واستغل عاطفة هي دي الناس.
اللي ماشية هي ف- دي اللي بيجيب فلوس مين اللي فاضل مين اللي موجود في هذا الوقت كان موجود محمد بن الحنفية وكان موجود علي زين العابدين فهو قال لا محمد ابن الحنفية هو المهدي طبعا على غير رضا من محمد بن الحنفية مم.
لما يأس من محمد ابن الحنفية خلاص تعب بقى ما هو انت المهدي وانا اللي- النائب بتاعك مش راضي ادعى النبوة هي موضوع لوحده بقى طالما الناس خرف مصدقة قال لك نكمل تخريب طالما الناس مصدقة خلاص آه.
وانه كان جبريل بينزل عليه والكلام ده طب نعود للسؤال اللي اللي امامنا على الشاشة هل كان زيد بن علي امام صدق ام امام ضلال ده سؤال آه، يعني للمرحلة لما نيجي نتكلم بقى عن المرحلة انه البند الثاني من مراحل التشيع كفرقة دينية او المرحلة الثانية المرحلة المرحلة آه.
الثانية انه خلاص انتهينا مثلا من قصة المختار ابن ابي عبيد الثقفي مم.
وننتقل للعلامات البارزة في مراحل التشيع في سنة 121 و100 أو 122 مم.
خرج واحد من أهل البيت اسمه زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب مم.
ده مين الإمام زيد ده ده أخو محمد الباقر مم.
أخو محمد بن علي مم.
يعني ابن ابن الإمام الرابع اه وأخو الإمام الخامس وعم الإمام السادس مم.
كويس يعني هو مشبك كده في الثلاثة تمام زيد بن علي عايزين نشوف هل زيد بن علي ده إمام صدق ولا امام امام ضلال ضلال الشيعة اللي يردوا احنا عندنا كل الناس دي كويسه ما عندناش مشاكل خالص مختار ده كذاب لكن ال... لكن ال- زيد بن علي امام طبعا ما فيش فيها كلام لكن السؤال للشيعة الإمام زيد بن علي امام صدق ولا بالنسبة لهم إمام هم ضلال؟
على دينهم على على عقيدتهم عقيدتهم مم.
لازم يجاوبوا لو قالوا ي- ي- هيقول لي- يا دي يا دي مم.
لو قال انه امام صدق يعني كان رجل صالح وامام صدق يهدم دين الشيعة كله تمام ليه لانه مبدئيا هدم 19 الدين مم.
اللي هو ايه تقيه مم.
يعني يعني دلوقتي آه، الروايات عندهم تؤكد انه لا يجوز الخروج قبل قيام القائم تمام وانه اي رايه ترفع قبل رايه قيام القائم قائمنا فهي فصاحبها طاغوت نعم.
طاغوت طيب هو لم يستعمل التقيه خالص هو شاف هشام بن عبد الملك رجل فاسد فخرج عليه مم.
يبقى مبدئيا إذا قلت أن تصرفه كان صحيحا مم.
وأن من صدق يبقى مفيش حاجة اسمها تقية يبقى نعم.
تسعة أعشار الدين مبدئيا كده يهد مم.
ثانيا أنا كرجل مسلم لما ألاحظ أن ده رجل صدق ده رجل خرج يقاتل الظالم مم.
ده أولى بالإمامة من ابن أخيه نعم اللي جلس في المدينة ولا لأ، احنا كل كلامنا تقية وما لناش دعوة بالحرب والكلام ده مم.
وأشجع يعني حسب هذا المنطق يبقى يبقى أشجع المسألة الثالثة في مسألة لو أصاب زيد بن علي مم.
الموقف إيه من الزيدية كفار ولا ولا- مؤمنين مثلا طب سيدهم اللي وضع لهم عقائدهم أو الع- اللي وضع لهم الفروع المسائل الفرعية عندهم زيد بن علي إيه رأي الشيعة فيه هيخش النار ولا هيخش الجنة هو دي أهم حاجة مم.
ما تقوليش وكده برضه الزيدية توقفوا عند الإمام زيد عند الإمام زيد ف- يعني أسقطوا ستة من الأئمة لو دخلت زيد بن علي الجنة مم.
تدخل الزيدية كلهم مم.
لو دخلته النار دخلهم معاه هم بالظبط.
عيني هم تت... هم تابعوا زيد بن علي مش كده برضه إيه اللخبطة دي يا شيخ لا نعيدها تاني دي عشان آه.
بس إن ال- زيد بن علي اذا كان تصرفه لما خرج على هشام مم.
آه، آه، هشام بن عبد الملك مم.
اذا كان هذا التصرف صحيح يهدم دين الاماميه كله تمام يبقى ما يبقى ما فيش حاجه اسمها تقيه لا داعي للتقيه مم.
والا كان الاولى انه يستخدمها بالظبط هو ما استخدمش التقيه مم.
يبقى تسع اعشار الدين لم يستخدمه مم.
وانتم قلتم ان تصرفه كان صحيح لانه خرج على الظالم مم.
طيب تصرفه كان صحيح أنشأ أو نشأ على على فكر زيد بن علي فرقة الزيدية هل كفار آه، ولا مسلمين الاعتقاد بعقائد الزيدية مبرئ للذمة يدخل الجنة مم.
لو قالوا نعم يبقى ما فيش داعي بقى للأئمة الاثنى عشر والقصة دي كلها طالما لا.
الناس كلها مسلمة بالظبط ولو قالوا لا زيد بن علي هيخش النار يصطدم بحاجات كتير جدا مم.
كسرى أنوشروان اللي هو كسرى ميلاد النبي مم.
يعني حتى كسرى ده كان موجود قبل النبوة ب 40 سنة مم.
الروايات في بحر الانوار انه هيطلع من النار ويخش الجنه هيطلع من النار لحبه لاهل البيت مم.
طب وزيد بن علي هيخش النار ولا هيخش الجنه مثلا انا عايزين طب و- و- و- يعني وهي المسألة كده ليه طب ما الإمام- ال- الح- الحسين نفسه خرج على إمام زماني في وقتها م، تمام يعني ما احنا لو كل- اتكلمنا على زيد بس هم نتكلم على الحسين في الذي الحسين- يتبعونه في الحسين ممكن يقولوا يعني عندهم بقى ايه ما هو عشان يحصل تضارب يقوم داخل البداء على طول مم.
والله اذا كان لا عندهم- راسل يعني هم أثبتوا البداء وأثبتوا التقية لكل الأئمة ل- لعلي أثبتوها للحسن أثبتوها للحسين أثبتوها لماذا ينفونها عن عن الإمام زيد يعني طيب ناخد ناخد آه، شيخنا ناخد السؤال طب آه، نقول لو اخطا اه لو اخطا زيد بن علي يبقى في النار مش كده برضه أكيد لو اخطا يبقى في النار طيب أو هو كده علي بن أبي بهذا طالب.
على دين الشيعة المفروض إنه في النار لسبب بسيط أنا- جدا لأنه أنكر ستة من الأئمة بعده طبعا وبعدين وأنكر الإمام الذي كان معه اللي هو كان مين ساعتها موسى الكاظم كان لا هو عثر امامين اخوه محمد الباقر اه وابن اخيه جعفر الصادق طيب في روايات عندهم واضحة في طمع زيد بن علي في الغ- في الإمامة إنه كان طماع مم.
يعني في رواية في بحر الأنوار وذكرت يمكن أكثر من عشر مرات في عشر مواضع في بحر الأنوار مم.
دي من من المعجزات وموجودة في مدينة المعاجز لهاشم البحراني آه، المهم ب- الرواية بتقول إيه دي من معجزات الأئمة محمد الباقر اللي هو الأخ مع زيد بن علي اثنين إخوات جالسين ف آه، معجزات محمد الباقر بقى ظهرت إن إن إن آه، آه، الإمام زيد كان ماسك في إيده سكينة مم.
كويس فمحمد الباقر بيقول له انت مش هتكف عن طلب الامامه يعني مش هتبطل موضوع الامامه ده انت يعني الامامه دي داخله دماغك قوي فقفزت السكين من يد زيد بن علي مم.
دي معجزه بقى وقفت على الارض ونطقت وقالت له ان محمد اولى بالحق منك وان لم تنتهي لاقتلنك وبعدها قال له طيب معجزه اخرى صخره محمد الباقر دعا صخره خلف علي علي- خلف خلف زيد بن علي زيد نعم انتقل فالجبل ارتج والصخرة نطقت قالت إن محمد أولى بالحق منك فأغشي عليه اللي كان بيروي القصة الفيلم ده اللي كان بيرويه جعفر الصادق عن أبوه بقى وده حصل فلما أغشي عليه فوقه محمد الباقر فوق أخوه ثالث حاجة قال له طيب يا زيد آخر كلام آخر معجزة إذا أمرت الشجرة دي إنها تنطق وتقول إن أنا أحق بالإمامة أنت هتبطل مسألة الإمامة دي والدعوة لنفسك قال له اه قال له اه فامر الشجره فخطت الارض جت الشجره مكانها للامام ماشي محمد طبعا.
الباقر وقالت له نفس الكلام انه ان محمد كف أولى يا زيد بالإمام.
ان محمد اولى بالامر منك وان لم تنتهي لنقتلك يبقى مبدئيا حسب روايه الشيعه زيد بن علي طامع في الامامه اه طب في اسئله كتير.
خارج عن إمام زماني مش بس كده غير غير كده كمان طب يعقل في روايه عندهم مضحكه جدا آه، شيطان الطاق مم.
شيطان اللي بيسموه الطاق مؤمن الطاعة اه شيطان الطاق كان مع زيد بن علي والروايه في كتبهم مم.
فبيكلمه يقول له ان الاولى بالحق بعد محمد الباقر هو جعفر ولده مم.
ف آه، يعني يعني زيد بن علي قال كلام اذا إذا صحت نسبه الكلام في منتهى العقل قال له يا اخي يعني انا جلست انا انا انا زيد بن علي مع والدي علي زين العابدين وكان يبرد اللقمة لي يعني كان يجيب اللقمة سخنة آه.
يبردها لي عشان خايف حتى لا عليا ضعاف في فمي ل- آه.
حتى لا تلسعني خايف عليا من سقوط من سكونة هذه اللقمة ومن ولا سكونة- خاف عليها من النار من النار مم.
فده يعني فلو في إمامة كان قال لي علي لي.
بن زي... علي بن الحسين كان قال ان في نص زين ان العابدين.
في حد منصوص عليه او ان الائمه المنصوص عليهم فالمهم سخر منه شيطان الطاق يعني يخشى علي من اللقمة يبردها فيضعها في فمي ولا يخشى علي من نار جهنم يعني قياس فعلا قياس آه، عبقري طيب إيه، عايز بس مشاهدينا الكرام تواصلوا معنا عبر الهواتف التي ستجدونها على الشاشة تباعا هنشوف فيديو ونعود اللقاء بضيفنا الكريم نفس الشيء بالنسبة إلى زيد زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام زيد هم أكو روايات تمدحه أكو روايات تذمه نفس الشيء وأنا بالنسبة إلى زيد على الحياد يعني لا أقول بأنه صالح ولا أقول بأنه طالح هذا خلاف موجود بين العلماء موجود أما بالنسبة إلى المختار أنا أميل إلى أنه كان يعني طالحا لكن لعله تدركه يعني الرحمة من الله تبارك وتعالى وشفاعة الحسين عليه السلام بحيث العذاب يخرج من العذاب أقلا هذا موضوع آخر زيد أيضا يكون أجنبيا عن الرواية ليش لأنه ولد بعد ذلك يعني شوفوا زيد ولد ما أدرك الحسين عليه السلام زيد زيد ولد بعد ذلك يعني بعد قضية ال- استشهاد الحسين عليه السلام في إمامة الإمام السجاد الإمام السجاد تزوج أمة فولدت زيدا لاحظتوا فإذا قلنا أنه صالح مثلا فتكون الرواية لا تشمله لأن الرواية تقول ارتد الناس بعد الحسين إلا ثلاثة يعني بعيدة استشهاد الحسين كان أكو ثلاث شيعة فقط ثم إن الناس بعد ذلك لحقوا ورجعوا أو كثروا بعد ذلك تكاثروا شوية شوية عدد الشيعة تكاثروا فليكن زيد أحد هؤلاء إن كان صالحا أمم. الزيدية إيه يتبعونه إيه، الزيدية هؤلاء يتبعونه ولكن إذا قلنا ها إيه لذلك دا أقول أكو, أكو وجهتي نظر وجهة تقول كان صالحا لم يدعو الناس إلى نفسه وإنما كما يقول الإمام الس- الرضا عليه السلام إنما دعا إلى الرضا من آل محمد عليه السلام فقط ولو كان قد ظفر لسلم الأمر إلينا يعني ما كان هو راح ينصب نفسه إماما دون أو في قبال أئمة أهل البيت عليهم السلام إذا أخذنا بهذه بهذه الرواية مثلا ووجهة النظر التي تستتبعها فإذا يكون هؤلاء الزيدية منحرفين عن زيد
استمعنا الى كلام كلام ذلك الخبيث مشاهدينا الكرام ناخذ علي من العراق استاذنك شيخنا ناخذ.
حضر.
الو اتفضل.
السلام عليكم وعليكم السلام تفضل وبركاته.
نعم. شو اتفضل استاذ محمد الحمد لله بخير تفضل
الله يخليك اول شيء انت ذكرت نقطتين حطينا ن- نحن الشيعة من طينة اهل البيت مم.
وانتم من طينة بني اميه مم.
قاط- قاطبة تمام زي الفل اه هذا والله.
الشيء يعني متفقين عليه طيب طب جاوب السؤال جاوب السؤال بس من المطروح طينة- طيب زيد يا ابو علي زيد يعني أخذ- انا دلوقتي سؤال الشيخ ليس انا من طينة مين وانت من طينة مين سؤال الشيخ واخد بالك انت دلوقتي عندكم زيد من الأكبر.
اي طينة كان زيد الاكبر ورقية ولد عمر بن الخطاب من ام كلثوم بنت الامام علي وكذلك الامام جعفر دول من اي طينة يعني زيد ورقية كانوا من طينة ام كلثوم وانا من طينة أنا عمر أجيبك على هذا السؤال اتفضل اول شيء امم
اول شيء تفضل.
الامام علي ما يشرف يناسب عمر بن الخطاب طيب بس ده ثابت في كتبكم اه ثابت في يناسب عمر كتبكم بن الخطاب لا لا انت بتقول كلام مرسل يا يا ابو علي يا ابو علي يا ابو علي انت كده بتقول كلام مرسل هذا الكلام ثابت في امهات كتب الشيعة اما انك جاهل او متعصب لرأيك انت انه فيهم انت جاهل ولا متعصب
انا مو متعصب انا من دين متسامح لا بص بص انا بقول لك اهو انت دلوقتي بتقول ما زوجها ل- ل- لعمر حلو انا بقول لك ده ثابت في كتبكم انت تنكر هذه الكتب لا اذا كنت تنكر هذه الكتب اذا لم تطلع عليها فانت شيء من الاثنين اما متعصب لا.
لدينك أنا- مم.
انا بس جاي احاكيك انا من عصابه اهل الع- الحق في العراق انت ايه لحظه انا من عصابه اهل الس- الحق بالعراق آه، انا اتفضل.
جاي أنص- انصح اهل السنه في العراق انت من عصائب اهل الحق احنا عن- عندنا خطه هسه المالكي المالكه عندنا بيها هسه اليوم امم المالكي امم اعطانا سلاح كاتم
ايه ايه
سلاح كاتم انطانا هسه المالكي دخلنا احنا عصائب اهل الحق امم اهلا وسهلا المالكي جهز له سلاح كاتب سلاح كاتب سلاح كاتب والله العظيم يا ابو علي الجمعة الجاية وراح الجمعة آه.
وراح الجمعة هاي
آه.
شكو شيخ جامع نقتله بالعراق آه.
شكو شيخ جامع سني تمام تمام شكو انت من طب أنت- أنا وانصحهم اهل السنة انت انت دلوقتي يا ابو علي يا ابو علي احنا بنتكلم في العقيده سيبك من الكلام ده والله لو جات لكم العقيدة أنا- لو جالكم العقيدة- كيماوي العقيدة عوف على صفحة يا يا العقيدة عوف على صفحة يا.
انا جاي اقول لك جاي اقول لك انا من حي الجهاد الان حضرنا مشروع لقتل اهل السنة في العراق مم.
واحنا رصدناهم هذول اللي يص- يظهرون بالجوامع رصدناهم واحد واحد مم.
رصدناهم واحد واحد الشعب.
واحنا المالك جهزنا بالكواتم الجيوش الخشبيه حتى اجانا اليوم كتاب تجهيز الكواتم للصف طب ج- جميل والله طب قول تاني يعني السنة.
تمام يعني انت دلوقتي بتحذر انت بتحذر دلوقتي السنة.
انت بتحذر دلوقتي خطباء وائمه اهل السنه في انكم انتوا هتغتالوهم واحد ورا التاني مش كده؟
اي نعم اه طيب دلوقتي خلينا في السؤال الامام آه، عمر ابن الخطاب كان له زيد ورقية زيد ورقية من ام كلثوم بنت علي كان زيد ورقية من طينة ام لا، كلثوم هو ولا من عمر بن طينة عمر الخطاب اصلا يفسي يفسي عمر بن الخطاب يفسي عمر بن الخطاب بيشتم يعني بس أنا مش- انتم مش صادق.
انتم تقتدون بالامام علي لو تقتدون بواحد يفسي
طب احنا انا على اي حال على اي حال بص بص على اي حال انت كافر ملعون زنديق واعلم ان اهل السنه في العراق سيذبحونك ذبح الخراف يا ايها الكلب عذرا للكلب عذرا للكلب فالكلب اوفى من اي شيعي على وجه الارض ارجو من السنه عموما الا يقولوا عن الشيعه في العالم انهم كلاب فالكلاب اوفى منهم اوفى منهم اوفى منهم وهذا تحذير لأهل السنة في العراق أبو علي هذا الكذاب يقول إن هناك أسلحة أتت للشيعة والله لا تطهر العراق من الشيعة ك- كاملة كما قام الأحرار في الشام بتطهير أهل الشام أو الشام من أهل من العلويين والنصيرية وكلاب الشيعة في العالم فضل الشيخ حازم طبعا سبحان الله يعني مم.
ربنا سبحانه وتعالى يريد ان دايما عمر بن الخطاب سيرته عطره تفر منه الشياطين حيا وميتا وده شطار آه، سبحان الله، يعني- يعني- بيتغاظ منه آه، ذكر عمر بن الخطاب في حياته كانت تفر منه الشياطين وهو آه.
ميت بتفر منه برضه الشياطين ال- الانس يعني آه.
طبعا انا سعيد جدا بان الجيوش الخشبيه يعني عشان الشيعه والله سبحان الله يعني مم.
ماذا كسب الشيعه في تاريخهم عارف كسبوا إيه مفيش مفيش زالوا دولة.
التقية فخرجوا من جحورهم ليذبحوا يعني حتى نهاية يعني المشروع سبحان الشيعي الله.
خلاص انتهت الحمد لله انهم كل كل يعني آه.
كل مخططاتهم الان اصبحت مكشوفه الجيوش الخشبيه الان تستعد لقتل اهل السنه حضرتك يعني مالك ابن المتعة والله- ولا السيستاني ابن والله- المتعة والله- ولا علي ده ابن المتعة واخد بالك انت آه.
كلهم أبن... ال- الخامنئي ابن متعة انا تحديتهم في الحلقة اللي كنت معايا فيها يجي يعمل له الدي ان ايه على حسابي على نفقاتي الشخصية يجي علي ان ثبت ان السيستاني ابن ابيه او خامنئي ابن ابيه او اي من مقتدى الصدر ابن ابيه انا اتحدى ال- ال- زي اتفضل.
ما حضرتك حقيقه وانا مش عايز صديقي الشيعي انا بتكلم بمنتهى الهدوء يغضب مم.
مني مم.
انا لا اقرا ايه في القران تتعلق باليهود مم.
الا واتخيلها في ال- في الشيعة.
في الشيعه بالضبط ما في آية في المنافقين سبحان او الله.
اليهود او النصارى الا كانت في لا الشيعة.
يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او, او من وراء جدر تجد السنه عنده مساله التفجيرات ممكن مم.
يفجر نفسه لان هو شايف ان هو كده هيخش الجنه مم.
لكن في تاريخ الشيعه ما عندهمش الكلام ده هو حياته هي الدنيا مم.
المتعه ونكاح المتعه والعريس الفروج والحاجات الحلوه دي فما عندوش اخره يعني متمسك بيها فحتى في تاريخهم لما تشوف اليهود مثلا اليهود لما طلعوا مع طالوت مم.
عايزين نقاتل لا- لابد نقاتل آه.
طلعوا 18000 صفصفوا على كام في الاخر 314 اللي ثبتوا معاه آه.
اليهود ال- ال- الشيعة اخوان اليهود في مسألة لما دعوا مسلم بن عقيل مم.
راحوا حاصروا بيت عبيد الله بن زياد الاشاوس مم.
اشاوس الشيعة 3000 واحد من الاشاوس مع أز- مع عبيد الله مع, مع مسلم ده.
بن عقيل وقت الظهر مم.
ساعة ما جه العصر بقوا 30 لما دعوا الحسين المغرب ولا واحد لما دعا الحسين 18000 رسالة راحت له هو في المدينة رضي الله عنه. تعال لك جنود مجندة عندنا إن لك عندنا مش عارف إيه وفي الآخر جه كان في المسجد 5000 حينما سلم يمنة ويسرى لقى 63 وما قال البيت بس آه، وبعدين كمان احنا احنا مش عايزين برضه يعني مش عايزين ان علي يزعل احنا بنقول كلام علمائه يعني لما يجي الشريف المرتضي احنا بنجيبش كلام من عندنا الشريف المرتضي له كتاب اسمه الرسائل آه، احنا بنقول الكلام بالمصدر كتاب الرسائل للشريف المرتضي ويسمونه عالم الهدى ده عالم الهدى عندهم يقول انه لا ينكر زواج عمر بن الخطاب من ام كلثوم الا جاهل او معاند دي مساله ما فيش فيها كلام كتب طيب، الانساب انتهت الحلقة شيخنا معلش أنا آسف جدا قال الإمام علي عن هؤلاء يا أشباه الرجال ولا رجال يا أشباه الرجال ولا رجال حلوم الأطفال حلوم الأطفال وعقول وربات وع- الحجاز وربات الحجاز يعني مشاهدة الكرام أنا لا أقول إلا ما قاله الأئمة الأطهار كان بيحبهم قوي علي بن علي بن أبي أبي طالب سبحان الله.
طالب والحسن والحسين يعني هؤلاء الآن سيلقوا حتفهم بما أفصحوا به من ضغينة وحقد على أمة الإسلام التي هي مليار ونصف سني فاعلموا أنهم الآن سائرون إلى أن يلقوا حتفهم وإن شاء الله على أيدينا ولن نبقي على أحد منهم أبدا وسلاح المالكي أو روسيا أو إيران لن ينفعكم إن عندنا سلاح التوحيد إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإذ يوحي ربك إلى الملائكة إن أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان في سوريا الآن هناك آيات الرحمن في جهاد أهل الشام في سوريا يعني هناك مقطع على اليوتيوب تشاهد شاهدونه رجل قتل أراد الأبطال في الشام أن يسحبوه ليدفنوه ما يستطيع أحد من القناصة فإذا بشيخ يلبس رداء أبيضا لباسا أبيضا خ- ذهب رفع ذلك الشهيد وأتى به بعيد عن القناصين ووضعه أمام المجاهدين هناك آيات تسطر في الشام هذه الآيات ستسطر في العراق بإذن الله قوموا يا أهلنا في العراق فإنكم خط الدفاع الأول عن توحيد ربكم وعن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ضد أبناء المتعة المجانين الذين أفصحوا عما في صدورهم فكان ذلك إلقاء لحتفهم جميعا انتهت الحلقة أشكر ضيف ضيفكم الكريم الشيخ حازم طه إسماعيل عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل شكرا لك شيخ حازم ربنا يبارك فيك جزاكم الله خير كان بدنا ناخد يعني متصلين كثر لكن يعني نهاية الحلقة اعذرونا مشاهدينا الكرام الذ- الذين يعني تواصلوا او كانوا يدون التواصل معنا انتهت الحلقة ويمكن كانت نهاية لذيذة وجميلة على ابو علي هذا الذي قال المالكي سلحنا بسلاح كاتم للصوت ونحن نحذر يعني آه، ائمة المساجد والله انك ولو معك سلاحا ولو معك طائرة واردت ان تقتلني لن تأخذ من اجلي ولا من رزقي شيء قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا والله تمسك بمسدسك وأنا أمامك لا تستطيع أن تقتلني إلا إذا كان أجلي قد حان لكن أنت مين من هذه العقائد يا أيها الملحد سلام الله عليكم ورحمة وبركاته